أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر التكوين في الأصحاح الخامس وكمان في رسالة العبرانيين في الأصحاح 11 الله لا يترك نفسه بلا شاهد في كل مكان ربنا اختار ناس كتير عشان يكونوا أنبياء يوصلوا كلمته لكل البني آدمين الأنبياء دول عملوا دور مهم في إرشاد الناس لعبادة ربنا في العصور المختلفة والسلسلة دي هتحكي لنا عن خمسة من الأنبياء الأوائل ودلوقتي هنسمع حكاية أخنوخ الراجل اللي مشي مع ربنا
الكتاب المقدس بيقول أخنوخ مشي مع ربنا بعد ما اتولد متوشالح ابنه بتلتمية سنة كان عنده ولاد وبنات كتير أنا أنا متوشالح أخنوخ يبقى أبويا كان راجل طيب أيوه أنا قلت تلتمية سنة حصلت حاجات كتير قوي من ساعتها معظم الحاجات دي ما كانتش دلوقتي دلوقتي انا راجل عجوز عشت كتير قوي وشفت حاجات حاجات كتير الكام سنة اللي فاتوا ما, ما كنتش احب طبعا ان اشوفها خالص اللي انا متأكد منه دلوقتي ان الوقت بيجري لكن بسبب اخر يوم شفت فيه ابويا من زمان قوي انا دلوقتي انسان تاني خالص كل حاجة ابتدت بحلم غريب في ليلة صعبة
أخنوخ أخنوخ في إيه؟ اصحى يا أخنوخ استنى استنى استنى ما تمشيش استنى أخنوخ اصحى ايه ايه ايه ايه في ايه أخنوخ مين ده أنا أنا ليديا مراتك أنت كنت بتعيط وأنت نايم تاني يا أخنوخ أنت بترعبني كده أنت كويس
هو يا ليديا هو يا ليديا هو هو مين؟
اله السماوات إله السماوات أنت شفت ربنا في الحلم ما كانش حلم يا ليديا ما كانش حلم أخنوخ أنت كنت نايم طبعا كان حلم بس ده كان حقيقي انا شفت ايديه شفت وشه شفت وش ربنا محدش يقدر يشوف وش ربنا
كان هو يا ليديا بص بقى أنا مش فاهمة حاجة اللي أعرفه إن الفجر قرب يطلع نام نام دلوقتي انا مش زي دلوقتي مش هعرف أخنوخ أرجوك بس انا
أبويا أبويا أبويا خط الزرع بتاعك معوج بتقول ايه يا ابني بص وراك يا أبويا خط الزرع بتاعك مايل ناحية اليمين مش كده اه ايوه ايوه اه اه يا ابني طبعا انا اسف يا ابني أ- انا اصلي كنت سرحان
أبويا ها؟
ممكن ناخد بقية اليوم راحة ولا إيه زي ما تحب يا ابني
أبويا أنت كويس شكلك كده متضايق من حاجة حاجه آه.
أه، لا حاجه ايه يا ابني أبويا في ايه أنت كده هتبوظ المحصول ممكن تقول لي فيه إيه لو سمحت آه، طيب طيب طيب ابتدي منين ابتدي منين مم.
عايز تتكلم عن الكوابيس اللي بتجيلك كوابيس انت بتتكلم عن ايه يا ابني امي قالت لي انك بتحلم بكوابيس دي مش كوابيس في الحقيقة يا ابني هي أحلام جميلة طيب احكي لي عنها بجد طبعا احكي لي عن حلم امبارح امبارح ربنا ظهر لي
ربنا بتقول ربنا شش. أيوة ربنا ظهر لي تاني يمكن للمرة للمرة مش عارف يمكن للمرة الخامسة ده بدأ من سنة تقريبا ثانية واحدة انت بتشوف ربنا في كوابيسك من اكتر من سنة مفيش كوابيس يا ابني مفيش كوابيس والحقيقة بقى إني مش إني مش بيظهر لي بس في الأحلام ايه انت عاوز تقول ايه يا ابويا لو قلت لك مش هتجيب سيرة لأي حد أنت فاهمني ايوه طبعا طبعا مش هجيب سيرة لاي حد خالص اكيد عاوز تقول ايه بس ريحني
فاكر لما كنت صغير وكنت بحكي لك عن أبونا الأول تقصد ابونا ادم بالظبط قبل ما ينطرد هو ومراته من الجنة قبل ما ما انت فاكر طبعا الحكاية فاكر آدم كان بيعمل ايه في ليالي الجنة الهادية ايوه طبعا كان كان بيتمشى مع ربنا بالظبط كده كل ليلة كان آدم ومراته بيتمشوا في الجنة وربنا معاهم بيشوفوا وشه وبيتكلموا معاه زي ما أنا وأنت بنتكلم كده مع بعض
كويس ده بقى ايه علاقته بالحلم بتاعك أنت قلت إنك مش هتجيب سيرة لحد ده وعد وعد طبعا يا ابويا قول لي بقى
مش عارف ليه يا ابني بس ربنا اختارني عشان أشوف وشه وأتكلم معاه ايه عاوز تقول لي يعني ان انت بتشوف ربنا كده بتشوفه في احلامك مرتين أيوة هو جالي في الحلم مرتين لكن في المرات التانية ميتو شالح أنا شفت ربنا بعيني في نور النهار من ست أيام اتمشينا مع بعض عند الجبل ده قبل الغروب اتكلمنا عن
يا ابويا يا ابويا مش معقول انت شفت ربنا انتوا الاتنين اتكلمتوا مع بعض كده زي الاصحاب ده ده جنون أنا آسف يا ابني ما كانش لازم أقول ولا كلمة أنا عارف إنك مش هتفهم انا مش مصدق انه عمل كده ابدا ابدا يا ابني ما تقولش كده طيب طيب مش هقول كده ب- بس كل الكلام ده عن ربنا م- مش بيريحني خالص ميتو شالح أرجوك أرجوك طيب طيب خلاص خلاص ممكن نرجع للشغل بقى يا ابويا احنا ل- لازم نخلص شغلنا ده علشان الحق اقابل يعني انا محتاج امشي بدري بصراحه
أنت ناوي تقابل ابن عمك يا واد تاني الحقيقة أنا بقلق منه مفيش داعي للقلق أنا قلقان يا ابني أصل سمعت حاجات وحشة عن يوان وأصحابه وأنا خايف إنك ت...
خايف ان ايه بس يا ابويا اتورط معاه واسرقك اسرق الغنم بتاعك دي كلها اشاعات يا ابويا اشاعات ويوان ده يبقى ابن اخوك بيتهيألي ان لازم فكرتك عنه تبقى احسن من كده شويه ممكن بقى نرجع للشغل
أنا شفتك أنت وأبوك النهاردة بتعزقوا في الأرض أنا مش فاهم أنت ليه بتضيع وقتك تعب نفسك مع راجل عجوز ومجنون ايه اللي بتقوله ده يا يوان الله ده ابويا ويبقى عمك كمان ما تقولش كده أيوة أيوة أيوة عمي المجنون
اسكت اسكت
أهلا أهلا أهلا اتفضلوا اتفضلوا يا أصحابي ادخلوا ادخلوا ازيك يا يوان إزيك يا حفيلة إزيك يا وبال يا ترى قابلت ابن عمي متشالح بيتهيألي لا آه بتقول متشالح ده اسم طويل قوي أيوة أيوة آه وانت منين يا م- ميتو شالح لا لا لا بجد اسم طويل قوي
هبال هبال ده اسم الشاب اللي كان يوان بيكلمنا عنه وبال أعرفكم ببعض آه، أوبال حفيلة أصحابي وده ابن عمي اللي كلمتكم عنه قبل كده مش قلت لكم إنه شاب قوي ووسيم في الحقيقة احنا عندنا عرض ليك لو كنت مهتم عرض ايه؟
انت اتكلمت مع صاحبنا الجديد في العرض بتاعنا أنا آه، لمحت له يعني آه، ما جاتش فرصة نتكلم في التفاصيل ويا ترى قال لك ايه يا ميتو شاء انا اسف انا اسف بس اسمك غريب بجد المهم قال لك ايه بقى ما قالش كتير قال لي بس اني ممكن ابقى غني بمجهود قليل وانت تحب كده
يعني على حسب يعني ايه يعني يعني غني قد ايه ها مش قلت لكم كان عندي حق ولا لا
صحيح يا يواز بيتهيألي بقى ان احنا لقينا الرجل المناسب اه صحيح انا موافق بس خلونا نتكلم في التفاصيل دي بعدين دلوقتي بقى ليه ما تكلمناش عن نفسك ايوه احكي لنا الحكايه الغريبه اللي كنت بتحكيها لي عن ابوك المجنون تفتكر ابوك مجنون هايل انا عاوز اسمع احكي لي يا صاحبي ايه ده بقى من غير غلط طيب عايزين تسمعوها بجد يعني استنى بقى قرب علينا شويه قول احكي
الحكاية ابتدت من سنة تقريبا الحكايه دي عن ابوك مش كده ما تقاطعنيش زي ما قلت لكم الحكاية ابتدت من سنة اه ويا ترى نهايتها سعيده شش بس بقى انا عايز اسمع حكايه آه، عم المجنون
أخنوخ صديقي شايف إيه؟
يا رب شايف وادي أخضر خصب حوالينا وشايف نهر عظيم تحت
شايف إيه كمان؟
شايف سما زرقاء وسحاب أبيض بيتحرك وبيغير شكله
وإيه كمان؟
شايف الصقور طايرة فوق الأرض ونور الشمس منورة مية النهر كل حاجة حوالينا جميلة يا رب أنا بحب الجمال الإلهي اللي خلقته يا رب
أيوة يا أخنوخ أنا اللي خلقته أنا اللي عملته بإيدي وباركته أنا مليت العالم بحاجات جميلة ونفخت فيها الحياة أنا عارف كل عصفور بيحرك جناحه كل وحش بيتحرك في الغابات كل سمكة بتعوم في البحار مخلوقاتي جميلة أنا بحبها بس بص تاني كده يا خنوخ ركز شوية شايف إيه؟
مش عارف آه تحت في الوادي في حاجات بتتحرك شكلها إيه؟
شكلها بتتحرك شكلها دول ناس ناس كتير ميات لا ألوفات بيتحركوا في الطرق
وبيعملوا إيه كمان يا خنوخ؟
بيعملوا ما اقدرش اقول يا رب مش قادر ابص عليهم حاجه محزنه خالص وتكسف كمان
اللي انت شايفه ده انا بشوفه من فوق لما ببص على الارض يا خنوخ الجمال اللي انا خلقته بيتعرض كل يوم لسفك الدم والعنف البني ادمين دول اتمردوا عليا يا خنوخ ايوه انت شفت بعينك شفت يا رب مش كده شفت
جيرانك واصحابك بيعملوا الشر يا خنوخ ايوه يا رب
حتى قرايبك بيستخفوا بيا ايوه يا رب
أنا خلقت الإنسان وحطيته في الأرض عشان يعمرها ويستمتع بيها لكن هو رفض يسمع صوتي ويعمل الخير بالعكس ولاد آدم واحد قتل التاني لسبب تافه ولاد آدم بيعاملوا بعض بقسوة بيكذبوا وبيسرقوا وبيغشوا وبيتباهوا بكده بيكرهوا وبيدمروا وبيقتلوا الأرض اتملت بشرهم كل اللي بيعملوه وكل اللي بيفكروا فيه شر هو شر أنا حزين أوي يا خنوخ روحي حزينة لدرجة إني ندمان لأني خليت الإنسان يعيش في الجمال اللي أنا خلقته بس أنت يا خنوخ اللي هتروح وتقول لهم إني بحذرهم
أنا أنا يا رب لكن لكن هقول لهم إيه؟
بص تاني شايف إيه؟
شايف الإنسان لسه بيعمل الشر لكن إيه اللي في الأفق ده؟
أنت شايف إيه؟
شايف سحابة كبيرة وتقيلة وسودة لكن لا دي مش سحابة ده جيش وعلى راس الجيش فيه واحد راكب حصان حصان أبيض لكن شكله رائع وشه منور زي الشمس ده ده ده انت يا رب ده انت
روح وحذرهم يا خنوخ حذرهم اني مش هسمح باستمرار الشر اللي مغطي الارض قول لهم لازم يسيبوا القذارة اللي عايشين فيها والفجر اللي بيمارسوه قبل ما انزل وادمرهم بغضبي قول لهم ان حكمي العادل جاي جاي قريب قوي
لكن يا رب لو ما سمعوش هتدمرهم
أنا مش هكون سعيد لو دمرت الأشرار هفرح لو يرجعوا عن شرهم ويعيشوا لكن حذرهم يا أخنوخ حذرهم وخليهم يرجعوا عن الشر وما يهلكوش
من هنا يا وان المفروض يقابلنا عند تاجر الصوف اللي في اخر الشارع هو عملها بس خلي بالك يا حفيلة احنا مش عارفين مين بيسمعنا هو عملها مش عارف قلت لك بس استنى ايه ده بص بص اهو راكب عربية بيجر على طول اهو اهو اهو لا يا حفيلة ما تشو- فين؟
ما تشاورلوش فين؟
ما تشاورلوش مش عايزين حد ياخد باله ما تتكلمش في اي حاجة سامعني طيب انا اللي هتكلم أه، متشالح صاحبي أه، كويس اني شفتك أنا مش مبسوط يا وان ليه بس انا مش فاهم انت بتقول ايه تعالى تعالى هنا نقدر نتكلم على راحتنا ها آه، آه، بتقول ايه بقى يا متشالح كنت بقول إني مش مبسوط مش عاجبني اللي بيحصل ده أنت ما قلتليش إن أنا ها- خلي بالك يا صاحبي الاحسن اننا ما نتكلمش في التفاصيل هنا هم، حصل لك مشاكل في الحقيقة أنا ما عملتش حاجة اهو ما عملش حاجه قلت لك يا وان انه مش هينفذ مش هينفذ ما عملتش حاجة وليه ما عملتش حاجه المبلغ اللي اتفقنا عليه مش عاجبك لا مش ده الموضوع ما قدرش عليها يا وان دي كل الحكايه لا أنا استنيت لحد ما الليل دخل زي ما أنت قلت كويس كويس وبعدين إيه الدوشة اللي بره دي
حفيله شوف ايه بره الظاهر في خناقه جامده في الشارع مش عارف اللمه حوالين حاجه عند الحيطه اللي هناك عارف الصوت ده صوت مين؟
الله لا لا مش ممكن يكون أبويا الله لا لا ايه ده اوعى لا مش معقول هو انا قلت انا عارف الصوت ده انا رايح له خلاص متشالح هو خرج استنى فعلا.
ما- ما تخر... ما تخرجش لوحدك لازم نعرف ايه اللي خلاه يجري بالشكل ده تعالوا تعالوا يا جماعه يلا يلا نحتاج ننقذه ممكن ممكن تساعدني بس اقرب شويه أ- ايوه ايوه ممكن بس, بس انت متاكد انك عايز تقرب أ- أ- قصدي يعني د- دول كتير قوي و... ومتضايقين على الاخر يوان يوان ارجوك تعالى يا متشالح تعالى ورايا يلا
اخرس يا عجوز بطل تخريب وحواليه الملائكة لازم تقدم عشان ينفذ الحكم بص لهم يا قبال كلمهم هما ليه غضبانين منه قوي كده اكيد قال لهم حاجه زعلتهم ده واضح اسمعوني هو فاكر نفسه مين مين اللي خلاه يحكم علينا متشالح بيتهيألي انك لازم تنزله قبل ما الامور يا تبوظ اكتر حبايبي يا ابويا يا ابويا ارجوك
الرب جاي عشان يدين الأشرار الفجار ارجعوا ارجعوا صلحوا حياتكم قبل ما يفوت الأوان قبل ما تموتوا بغضب الرب
اخرس يا عجوز بطل تخريب
اديله الراجل ده لازم نمشي من يتقدم هنا حالا ليه؟
دور على حد ليه؟
ليه ابعد عنه انت وهو لا لا وارجعوا هتشربوا واحتفلوا فيه وعيشوا في سلام بالطوب يا ناس اسمحوني ابعد عنه ابعد يا ابني ابعد بقول لك يا ناس لازم نمشي من هنا اسمعوني فورا الله الله بلاش بدأوا غضب يلموا حجارة.
الرب اسمعوني بس انا ما اقدرش اسيبه دول دول ممكن يخلصوا عليه ابويا بطل بقى الرب قال كلمته مش هتقدروا تقفوا قدام جيشه واكيد هتموتوا اسمعوني يا ناس يا ناس ما تقفوش قدام جيوش الرب يا ما تشدنيش ناس اوعى كده ابويا تعالى
ما حدش قال ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بص بص هناك يلا نمشي من هنا يلا قبال انا مش شايف يلا الدنيا بتتقلب علينا ده فعلا اختفى معرفش ازاي بس اللي متاكد منه انه اختفى مش معقول بص كان في وسطنا اهو بص الناس كلهم واقفين مذهولين زينا بالظبط معلش يا مدير شالح هو راح فين؟ هو الحقيقة انه اختفى اخنوخ اختفى راح فين ازاي ازاي حصل كده ازاي حصل كده ابويا ابويا ابويا
ودي كانت آخر مرة أنا شفت فيها أبويا دورت عليه كتير والناس كمان دوروا عليه لكن ما حدش لقاه ناس قالت انه تاه في البريه وناس تانية قالوا إن الرعاع مسكوه وقتلوه بس أنا أنا أعرف أكتر منهم أنا شفته بعينيا وهو بيختفي أيوة اللي أنا مؤمن بيه دلوقتي إن إن ربنا اتدخل بنفسه ربنا اتدخل وأنقذ النبي بتاعه أنقذ الراجل اللي حبه ومشي معاه أنا مش عارف إذا كان حد سمع التحذير اللي قاله أبويا يوميها هو حذرهم كتير مش عارف إذا كان حد أنصت للتحذير ده ولا لأ ولا ولا إذا كان في حد قلبه اتفتح لكلامه وبعد عن عن ال ال الطمع والأنانية أنا أنا شخصيا عملت كده بعد والدي ما اختفى بعد ما اختفى أخدت قرار مم. أ- أنا قررت إني أعمل كده إني أبعد عن عن عن كل الناس اللي اللي زي آه، آه، يوان ابن عمي ده اللي اللي كان عاوزني كان كان عاوزني أسرق جاري فعلا من بعدها ما, ما شفتوش تاني أيوة من وقتها ما شفتوش وما تعاملتش مع اللي زيه صحيح أنا ما شفتش ربنا وما تمشيتش معاه زي أبويا بس على الأقل اتعلمت أيوة أنا أنا اتعلمت اتعلمت ان ارضاء ربنا بيبتدي لما لما الواحد يكون عايز يطيع ربنا ويمشي معاه
دلوقتي احنا عندنا دعوة من ربنا يا ريت نستجيب ليها متوشالح اتعلم من والده أخنوخ إن إرضاء ربنا بيبتدي لما الواحد يكون عاوز يطيع ربنا وعاوز يمشي معاه وإحنا كمان عندنا فرصة إننا نمشي مع ربنا ربنا عظيم وقادر على كل شيء هو اللي خلق الدنيا كلها السماء والنجوم والكواكب هو اللي خلق كل حاجة بنقدر نشوفها أو ما بنقدرش نشوفها ربنا بيعرف كل شيء يعرف عننا اللي ما نعرفوش حتى عن نفسنا ربنا موجود في كل مكان ما نقدرش نهرب من ربنا أبدا ربنا طول الوقت بيحبنا وحنين علينا وكريم معانا يا ترى استجابتنا للإله المحب العظيم ده هتكون إزاي؟ يسوع بيقول لك النهاردة تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك أنا هصلي النهاردة صلاة قصيرة اسمع معايا الصلاة دي وبعد كده يا ريت تصليها معايا إلهي القدير بشكرك لأنك إله عظيم وقادر على كل شيء بشكرك لأنك كمان إله محب ورحيم أنا بحبك يا رب آمين ودلوقتي يا ريتك تكرر الدعاء ورايا بصوت عالي خليها صلة بينك وبين ربك خلي الكلام يخرج من قلبك بجد إلهي القدير بشكرك لأنك إله عظيم وقادر بشكرك لأنك كمان إله محب ورحيم أنا بحبك يا إلهي آمين أنا بشكر كل اللي صلى معايا النهاردة وفي الحلقة الجاية هنتعلم حاجات أكتر عن إلهنا وعن محبته لينا